الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال حديثنا حول الحياة الطيبة الحياة الطيبة التي تكون في الدنيا حتى تكون هذه الحياة مصاحبة لنا في قبورنا فإذا خرجت أرواحنا تقول لها الملائكة طيبين وإذا خرجنا من القبور ومررنا على يوم القيامة ثم نجد الملائكة تقابلنا إن شاء الله على أبواب الجنة تقول لنا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزق من هذا النعيم قلنا في أثناء سيرك في الطريق الحياة الطيبة لابد أنك تدرك الأشياء التي تهددك وتخفف أحمالك يوم القيامة وتخفف من حسناتك يوم القيامة في أشياء تكون كالثقب الذي في الجول واحد معاه كيس والكيس ده فيه ثقب وهو رايح اشترى كيلو دقيق فعقبال ما يروح البيت يلاقي ان ايه تلات ارباع الدقيق ده تسرب بسبب ايه؟ بسبب هذا الثقب في حاجات في حياتك قاعدة تسرسب منك وتاخد منك فلازم تكون عارفها كويس ابن القيم قال لنا ان في اشياء عشرة اشياء ضائعة لا ينتفع بها لازم تفتش في العشرة دول هل عندك منهم واحد اثنين ثلاثة خمسة فانت جايب كام من عشرة اول حاجة قالها قال علم لا يعمل به علم ما بتعملش بيه انت عارف الزكاة وما بتخرجش زكاتك فيبقى ده لازم تقف مع نفسك هل المشكلة في الجهل لا انا عندي علم هل مشكلة العقوق وانك ما بتسمعش الكلام ولين مع امك وابيك هل عدم اللين ده سببه ومشكلته الاساسية هو انك مش عارف لا انك عارف هل بتيجي يوم الجمعة متأخر بعد ما الإمام بيطلع على المنبر عشان انت مش عارف فضل التبكير وان الملائكة بتكون واقفة على أبواب المساجد وأول ما الإمام يطلع ويدخل المسجد ويطلع على الايه على المنبر خلاص تعمل ايه الملائكة تغلق الصحف تبدأ تقفل الصحيفة وان اسمك مش هيتكتب في قائمة الايه السابقين قائمة الشرف قيمة التبكير طب ما انت عارف فده علم لا يعمل به لو الشباب يقربوا شوية عشان الناس اللي بره يبقى ايه علم لا يعمل به يبقى ديت الحاجة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان القرآن حجة لك او عليك القرآن حجة لك او عليك فانت عارف كويس قوي فنسأل الله ان ايه يرزقنا العمل كان أبو الدرداء يقول أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يسألني ربي ماذا عملت فيما علمت عملت إيه في اللي أنت عرفته أنت عرفت خطر ليه الذنب وعرفت طريق التوبة ليه ما رحتش للتوبة عرفت خطر الزنا عرفت خطر الغناء وعرفت خطر البعد عن الله ليه كملت يبقى علم لا يعمل به وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء يبقى تاني حاجة ايه عمل لا إخلاص فيه قاعد يجي يصلي ركعتين فيقول لواحد من الأئمة من الناس المأمومين الله يكرمك صورني خلاص وارفع على الصفحة ليه عشان اترفع وسط الناس فده العمل ده ليه وبعدين يقول لك ايه سبحان الله مقطع خاشع بكاء لإمامنا في صلاة الفجر فجريات أو فجريات الإمام فلان خلاص والتاني تحت يقول سبحان الله والله ما بخشع إلا ورا صوت حضرتك والتاني يديله لايك شيخ ويقول لك هعمل ايه اصل هو ادمن الصفحه اللي بيعمل كده طب وانت يا نجم مش متابع ادمن الصفحه وشايف يعني ع- ما تسمحش لحد يكون من البطانه يزقك الى النار ما تسمحش حد يكون من قريبين منك قاعد ايه يقول لك يا شيخ انت المفروض تبقى مشهور اللي اقل منك مكسر الدنيا طب مشهور عند مين يعني عند اهل الدنو ولا اهل العلو بالنسبه للملا الاعلى الكل منشور والكل مشهور بس انت مشهور بايه في عند الملائكه يعني الملائكه عارفاك بايه اذا خلى بمحارم الله انتهكها ده اللي مكتوب في صحيفتك ولا مكتوب هذا الفتى المتصدق في خفاء كل واحد بقى فعمل لا اخلاص فيه ولا اقتداء دايما يعمل ايه يعني في حد من يومين ثلاثه كده بعت لي كمية أدعية وكمية أوقات ويقول لي أنا بذكر ربنا ودايما أقول مش عارف إيه يا عزيز يا عزيز يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود ويقول لي بقولها مش عارف كم مرة وبقول يا عزيز كم مرة وبتاع قلت له أقوله وبياخد مني وقت كتير الأفضل أكمل في الأذكار دي ولا أقرأ وردي فشوف الشيطان خلاه يألف تأليفة في قاعدة كده احفظوها لو كان خير يعني لو الحاجة دي خير لسبقونا إليها اللي هم مين محمد ومن معه صلى الله عليه وسلم احنا أول ما بنصلي بنقول إيه استغفر الله استغفر الله استغفر الله صح وعيب تقول لي سبحان الله كم مرة طب ليه تلاتة زي ما خليها 100 حتى نقفل كده ايه تبقى 300 في القعدة كده فنقول سبحان الله وبعدين ليه ما قلناش لا إله إلا الله 100 مرة برضه فاهمين ليه بنعمل كده انت ليه صليت الفجر ركعتين مش انت نايم وصاحي ورايق وبتاع والكلام ده كله قايم بقى واخد قسط من النوم تديله اربعه صح والعشاء بقى خلاص داخلين النم ما تخبطها اتنين لا مش بمزاجك العبادات الاصل فيها التوقف انك تقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفرق الكبير بس كمثال عشان يتبين لك الحال اما تروح للدكتور مثلا محمود قلت له يا دكتور انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكشف ليك وراح مديك الدواء قال لك ده هتاخد ايه كل 8 ساعات حبايه قلت له يا دكتور اصل انا تعبان يقول لك يا ابني ماشي ما انت ان شاء الله هتمشي لمده اسبوع على الموضوع ده طب بضرب الشريط كله في اول واحده يقول له انا هجي لك ساعتها بس في الجنازه يعني احتمال الحقك في جنازتك ليه لان هو الدواء ده بيعمل مفعوله بال- بالطريقة دي وبالمنهجية دي واخدين بالكم هي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 الخلطة دي هي دي اللي بتظبطك طب ما زود هنا حتة وزود هنا حتة وزود هنا حتة وخد أجرك من اللي مشيت وراه هي الجنة دي مين اللي عاملها من الذي خلقها ومين اللي مرتبها اسمع كلامه لا انا هخالف ورايح الجنة شوف بقى جنة مين فقال لك بلا اخلاص ولا اقتداء طب رقم ثلاثة مال واحد عنده مال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه امامه في الاخره مال ما بينتفعش بيه شوفوا يا جماعة البخل من الامراض العادله البخل والحسد مرض عادل يعني إيه مرض عادل يبدأ بصاحبه فيدمره البخل بيبدأ بصاحبه فيعذبه ليه بيعذبه قاعد يجمع المال بكد وتعب وهم وغم فتعب عشان يجمع المال ده وفي الآخر يحرم نفسه في الدنيا ولا انتفع بيه فين في آخرته يبقى أنا أعرف واحد رحمة الله عليه أسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه كان شديد الحرص في حين ان حياته كلها كانت غربة وبهدلة والله اذا كنت تراه في الطرقات تقول هذا من احق الناس لمال الزكاة ومعه مال ي- يوزن كل اللي قاعدين وزن وزن حقيقي سبحان الله كان اولاده يعني يت... كانوا بيروحوا يحجوا عشان يدعوا ان ربنا ايه يخليه يطلق ايده كده كثرة الأدعية وبتاع يحجوا مجازا يعني أقصد كثرة الدعاء وبتاع يا عم فكها هتموت سبحان الله مات وغادر الدنيا وأنا أعتقد إن هو ما استفادش من واحد من مية في المية من ماله وحياته كلها كد وتعب وغربة وبتاع لا متع أولاده ولا هو استمتع ولا ضبط آخرته فشوفوا البخل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مرة مع الصحابة الأنصار فبي لسه بقى في جو الأنصار فبيقول للأنصار مين سيدكم يعني مين رئيس القبيلة قالوا له فلان رجل كويس وكل حاجة غير أننا نبخله هو في ده كده صغير قد كده يعني بيشد علينا شوية كده بخيل شوية فالنبي قال ايه وهل ده أدوى من البخل هو في بعد ده ده ده آخر الطريق اللي المسدود قال بل سيدكم ابن الجموح ده لا غيره ده ما ينفعش فسبحان الله عشان كده الأب وأي واحد مسؤول بخيل عليه العوض زي ما بيقولوا ومنه العوض نسأل الله العفو والعافية يبقى تالت حاجة مال لا ينفق لا في دنيا ولا في آخرة وقلب ده رقم أربعة فارغ من محبة الله والأنس بمولاه عارفين وأفئدتهم هواء قلب فاضي قلب لا ينشغل بالله سبحانه وتعالى ثمرة القلب القلب ده ليه ثمرة القلب ده زي الشجرة كده ليه ثمار هذه الثمار الأنس بالله سبحانه وتعالى القرب من الله سبحانه وتعالى لأن يا جماعة القلب لو ما فيهوش الأنس عامل زي الجسد بلا روح قدامك جسم إنسان ما فيهاش روح الجسد الجسد دي الجثة دي ما فيهاش روح تبقى إيه ميتة لا حركة فيها مش عارف يعيش ليه ميت في ناس كده يا جماعة حياته تحس كده أما تشوفه في الشارع هو اللي يحس من نفسه أنه عبارة عن قبر متحرك قبر متحرك قبور في أجساد تحس كده حياته مطفية النور قاطع من جواه يعني لو جاز يتعمل له أشعة كده أو قلب مفتوح هتلاقي جوه الدنيا ضلمة غابة مليئة بالحشرات والظلمات عافانا الله وإياكم عشان كده سأل الله دايما أن ينور قلبك ويرزقك الأنس الإنسان سمي إنسان ليه لأمرين على كلام العلماء الأمر الأولى أنه كثير النسيان وأنه يحتاج إلى الأنس فأنت عملية بقى أنك بتنسى كتير أنك محتاج للأنس ولن يؤنسك مثل قربك من الله سبحانه وتعالى في ناس ما بتحبش تقعد مع نفسها صح دايما بيهرب مع ايه مع اصحابه مع الموبايل يهرب مع الالعاب بيهرب مع اي حاجه تلاقيه اللي يقعد قدام لعبه وانه قاعد بالست سبع ساعات هو هربان من نفسه ليه نفسه دي عامله زي وكيل النيابه ما بيحبش يقعد معاه لان اول ما يقعد مع نفسه فنفسه بقى ايه اول ما يقعد كده والهدوء اول ما يهدى نفسه بتصحى هي صاحية بس عشان هو ايه بيتحرك كتير فعمل ضوضاء في مش سامع عارف اللي بيلعب كورة واتخبط خبطة جامدة بس مش حاسس فمكمل في نزيف شغال بس هو مش واخد باله مكمل فهي روحه بتنزل مخنوقة بس عشان هو شغال فأول ما يجي بقى يرتاح ويقعد مع نفسه كده ويمدد في السرير ويسترخي يلاقي ايه نفسه بقى تقول له ايه وهي بصوت بقى ان هي مخنوقة تقول له وبعدين انا مش قادرة فيبدأ بقى ايه يضغط فهو لسه جاي من خروجه فيروح داخل على الجروب ويقول يا جماعه انتوا بتتسحروا فين يا ابني احنا لسه سايبين بعض احنا قاعدين من منين من المغرب مع بعض مش قادر يقعد مع نفسه هو عاوز يدخل البيت ايه؟ مهدود ينام كانوا زمان الجيل بتاع الجيل الصالح طبعا في جيل جيل المصلحين الجيل اللي قبلي احنا جيل الصالحين خلاص الجيل بتاع المصلحين دول كانوا بيناموا على الساعه 9 ونص 10 ده السهر بتاعهم حتى الغير ملتزمين ده كان جيل ايه اهل الصلاح دول اللي صلح الله بهم الحال الجيل اللي بعدهم جيلنا احنا بقى جيل الصالحين كانش يشوف عمره ما شاف الساعه 2 دي نادر نشوف الساعه 2 كان اخره الساعه 12 ونص واحده ده كان والدته بتصومه على 11 الجيل اللي موجود اليومين دول والدته بتصومه بتقول له ايه طب قبل الظهر ده بيدنه صاحي صاحي صاحي صاحي صاحي لغاية ما يطمن عليه ان الناس رايحه الشغل بيرجعوا بعد الفجر طب ايه اللي مخليه كده مش عاوز يرجع هو ما بيحبش يقعد معانا عشان كده يدخل بص هامده ينام يصحى على امتى بين العصر والمغرب يصحى يعمل ايه يتخانق يتخانق مع والدته يتخانق مش عارف ايه فين الاكل يتخانق على كذا وبتاع وكان مين اللي فين اللي مين الكوالي مش عارف ايه خناقات خناقات خناقات وده انه يهدي نفسه كده ويباصيها لغايه ايه بس الليل يجي عشان ايه يدخل تاني في الطلعه وبعدين كل شويه يا جماعه الطلعه فين النهارده آه ان شاء الله نتقابل عند مين ما هي انت مهما جربت في الاخر خالص ايه هي حاجات متكرره طب نتقابل في الميدان طب هتعمل ايه في الميدان ننزل الميدان وينزلوا يتقابلوا وبعدين ده هم بقى يتأملوا في الجمال والحدائق اللي هي ايه بقى والبساتين واليت... في الشلالات مفيش اي حاجة ما يشوفوا ايه بقى مفيش قاعدين كده وبعدين شوية الميدان اتزحم طب نيجي نطلع فين يلا عند صلاح سالم يطلع عند صلاح سالم وبعدين هو مش لاقي حاجة فكل يوم يطلع لا والعجيب يتخانق مع والدته ويتخانق مع والده عشان اخد العربية يا ابني العربية العربية طب خد العربية وقطع والدته وخد المفتاح من ورا باباه وعملوا وفكوا يعني يعني ده لهم يلفوا ويدوروا لغايه خد العربية وفي الاخر يروح راكنها ورا الشارع اللي وراه انت بقى حاسس ان هو رايح السلوم لا واخد العربية رايح فين هم اربعة الاربعة خدوا العربيات وبعدين طلعوا فين طلعوا في اخر الشارع كلهم ركنوا وعملوا ايه كل واحد قاعد على عربيته وبعدين نشرب قهوه وبتاع وبتعملوا ايه سهرانين مع بعض يا ابني انت هارب من نفسك انت فاضي انت عشان فاضي من جوه كروح وفاضي من جوه كدماغ هو ده اللي جايبك هنا مش لاقي حاجه تشغله الاطفال كده مش لاقي حاجه تشغله بيعمل ايه بيفتح الباب ويقفله صح تلاقيه كده قاعد رايح يزيق كده في الباب ويجري يزعجك انت كده حياتك كده اربعة بيقول لنا ايه قلب فارغ من محبة الله والشوق اليه والانس به خمسة وبدن جسد يعني معطل من طاعته وخدمته جسم لا يستعمل في الخير لا في خير دنيا ولا في خير آخرة بدن معطل سبحان الله طول اليوم بيعمل ايه ماسك الموبايل قاعد مال يتتبع الاخبار ويتتبع شوف احيانا كده تلاقيه الاخبار بتاعت الدنيا كلها عامله زي القطره في البحر في البحر كده زي الملح في الطعام ما فيش خمس دقايق تلم الدنيا كلها لا هو يدخل ويدنه يتابع التحاليل ومش عارف ايه ولا والتحليلات السياسيه ومش عارف ايه هو اصلا معلوماته قليله ومش فاهم اي حاجه ويدنه يتابع هنا ويتابع هنا ويشوف مش عارف ايه يقول لك الحق ده في ست علامات من العلامات العلامات الساعه الكبرى ظهرت ده مش عارف ايه اللي حصل في العراق ده بيقولوا الدجال عدى دمياط لا مش عارف وقاعد بقى ايه مشغول مشغول مشغول مشغول يا ابني انت بتعمل ايه لا والعجيب بقى تلاقي اخوه ولاقوا اليومين دول كمان ايه نساء كل واحد انا من اغرب الاسئله اللي جات لي قريب ان اخ بيسال بيقول ان هو وزوجته متخانقين وبتاع والكلام ده كله فهي ايه ايه سبب الخناقه ما انت شايف بقى الاسعار والدنيا والهموم والهروب وبتاع والكلام ده اكيد خناقه جامده اللي هي ايه هي عاوزه تغير الدراع بتاع البلاي ستيشن تجيب الدراع الاعلى وهو بيقول لا مش جايب انت بتبقى بتسمع مشاكل المسلمين ودنك يعني انت قاعد مش عارف تشفق عليه ولا ترحم عليه ولا تقول له عم معبوده فين الالكتريك يا عم معبوده فين السلك العريان الناس اللي زي هو ايه اللي جاب ده ده يا جماعه دي اسره اسره احنا مستنيين منها تطلع من يوحد الله مستنيين من الاسره دي انها تطلع من يحمل رايه المسلمين من يصلح الايه الفساد فاستشعر كده ان ايه الولد والوالده لاقيين خناقه بين بابا وماما فين على الدراع مين هياخد الدراع النهارده وتلاقي والدك كده ما شاء الله عشان يعدي من الباب بيوقف وبعدين اول ما يدخل وتلاقيه بقى مهندس ولا دكتور ولا تاجر وبتاع خلاص قاعد بيعمل ايه بيلعب بتعمل ايه بلعب الحمد لله خلاص عديت مرحله كذا وانا داخل في ليفل كذا ست سبع ساعات بتعمل كده اه ده لو مباح وبتاخد عليه فلوس انت مفترض تحترم دماغك وتحترم عقلك ما تعملش الحاجه دي فبيقول لنا ايه في خمسه بدن معطل من طاعته وخدمته سته محبة لا تتقيد برضا المحبوب محبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره واحد بيدعي ان هو بيحب والدته يقول انا امي دي ها الحتة الشمال امي دي في جوه جوه بحبها قوي طب والدته بتقول له ايه يا ابني الله يكرمك هات لي كوبايه ميه بص يا امي انا بحبك موت بس مش هجيب لك ميه يا ابني طفي النور تعب عيني والله يا امي شو احلى امي دي ولا ايه بس برضه مش هطفي النور اقول لك ده انا هقيد النور التاني يبقى ده بيحب امه حتى لو ده انه يكتب احسن ام دي ولا ايه وبتاع ويشعر بالسعاده وكل شويه قلوب على الواتس وفي جروب العيله وامي وامي وامي ده كذاب ولا صادق؟ كذاب ليه؟ عشان دليل المحبه الامتثال صح؟ ان اللي بيحب حد ده هي يعني في الرؤيه الشرعيه يوم ما انت يوم اتقدمت عمرها ما دخلت المطبخ دايما كل ما والدتي تقول لها هاتي حاجه من المطبخ كانت بتسالها المطبخ ده يوم اللي على اليمين ولا اللي على الشمال ما بتعرفش المطبخ فين لكن يوم ما انت جيت يا نجم النجوم عملت ايه كانت بتدخل وعرفت انك بتحب المحشي الملفوف يمين والملفوف شمال واللي مش عارف ايه والمحشي ايه حشت لك البط واخد بالك شوف وصلتها انت ليه الحب عمل كده وانت عمرك ما كنت تعرف حلويات ابو راشد كنت بتجيب من الابواب صح وبقيت فاهم مش عارف في ايه واللفه اللي بتاع والكلام ده كله ايه اللي عملك كده الحب اللي خلاك تعمل كده قل ان كنتم تحبون الله نعمل ايه فاتبعوني ده شرط تحب النبي تحب ربنا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ده ربنا جعل الاخ- ده الاختبار فابن القيم بيقول لك ايه من الحاجات اللي هتضيع محبة لا تتقيد برضا المحبوب وامتثال أوامره واحد يقول لك أنا بحب ربنا بس ما بصليش بحب ربنا بس ما بقرأش القرآن بحب ربنا بس إيه ما بحبش أوامره يبقى دي محبة مغشوشة صح؟ طيب وسبعة قال لك وقت معطل وقت متعطل قلنا بدن متعطل ودلوقتي ايه وقت معطل عن استدراك فارط فرط يعني ايه بيقول لك انا فرطكم عند الحوض يعني انا سابقكم صح في واحد جه متاخر ودخل المسجد متاخر فيقول يا انتوا في النعيم ده من زمان ده انا شكلي فاتني ايه كتير ده انا عرفت ربنا وانا في جامعه ده انا عرفت ربنا بعد ما اتجوزت ده انا عرفت ربنا بعد ايه ما ربنا رزقني أربعين سنة فجاي متأخر فالمفترض اللي جاي متأخر يعمل ايه يجري صح اللي طلع من الشغل متأخر وعاوز يدرك الفطار بيعمل ايه بيمد عشان ايه يستدرك ما فات فابن القيم بيقول لك وقت معطل عن استدراك فارط واحد استدركه حاجة في سبقته أو اغتنام بر وقربة اغتنام بر وقربة أعمال البر والقربة والقربات فاتته أنت مش حاسس إن في واحد في سنك هو أصغر منك بعشر سنين من نفس البيئة اللي أنت فيها ونفس الجامعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله مصلي وبقى حافظ كتاب الله والقرآن في صدره كالماء هو ده القربة اللي هو اغتنمها دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون خسران فيها كتير من الناس ما هي الصحة والفراغ انتوا لو شفتوا واحد يوميا يوميا كده بيجي قبل الفجر كده من البلكونة ويروح ايه جايب شوية دولارات كده عبد الرحمن ويبدأ يرمي ويولع فيها تقول عليه يا عبد الرحمن هتقول عليه ايه؟ هتقول عليه مجنون هتقول عليه مجنون طب لو بيرمي سبائك ذهب هتقول عليه ايه؟ ده هبل صح ده ايه ده كده مجنون اس اربعة ايه استنى تحت البلكونه ده بينزلها محروقه اه انت بتعمل كده واكتر منه عارف ليه لان ربنا اداك اللي اغلى من الذهب وهو راس مالك هو الدقايق اللي انت عايشها العمر اللي انت عايشه اغلى بكتير انت بتعمل ايه كل شويه يلا نحرق هنحرق امتى ليله الخميس يلا نحرق تروح محارق وقت وتحرق وتحرق وتحرق وتحرق وتحرق ثم ماذا هتتحسب على كل راس المال ده ايه الدليل لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومن ضمنها عن إيه عن عمره عن عمره آه ده سؤال عام وفي بقى سؤال خاص للي قاعدين إيه هو وعن شبابه تعالى بقى احنا هنسألك عن عمرك عملت ايه في واحد اتنين تلاته أربعة. طب ما هات الشباب هات الشباب اللي يعني كانت الدنيا معاك رايقه قوي عملت فيها ايه لا ده انا قضيتها في ال- في اللعب انا قضيتها في متابعه الاخبار ومتابعه الميسي وريال مدريد ومين اللي حصل ومين اللي وصل وبتاع انا ما كنتش بسمع الماتش بس انا كنت بسمع التحاليل اللي قبله واعيش مع الاعلانات اللي في الوسط وبعدين بقى اشوف مرتضى هيقول ايه بعد الماتش وده انا عايش في الجو ده واحرق في الحاجات دي كلها عادي لو شفت غير مرتضى برضه يعني مش مش هو ده بس نعم يا عم محمود انت مش متابع راجل خرج يبقى ايه تمانية وفكر يجول فيما لا ينفع وفكر يجول فيما لا ينفع سرحان في فكرة تافهة واحدا واحد كده سرحان يقول لك ايه انا اول ما اتخرج ان شاء الله هعمل تطبيق التطبيق ده مثلا مش عارف يعمل ايه يحجز للناس اللي ممكن عاوز يطلع رحلة مثلا مك- يركب المكوك ويسافر يطلع المشترى مثلا وي... اي حاجة في اي حاجة انا عم اتخرج هعمل مش عارف كذا وقاعد امال دايما في حاجات تافهة وعم اتجوز انا هعمل فرحي فين ومش عارف ومنين اللي هي خلي ده مش هدعيه يا ابني انت لسه قدامك على الزواج 16 17 سنة بالجو اللي موجود ده في ناس كتير منكم خلاص هيدخل قبره حصورة عارفين يعني ايه حصورة؟ آه. خلاص تسلى ان الجنة ليس فيها أعزب ليس فيها أعزب هكذا هم يريدون ولكن إن شاء الله يخيب الله ظنهم فأسأل الله أن إيه يتيسر لكم ما تعف به أنفسكم ففكر يجول فيما لا ينفع قاعد سرحان وتايه ولا قاعد يتتبع قصص ولا تاريخ وده يقول لك ايه هم ك- آه، الرومان كانوا بيلبسوا ايه وكانوا قاعدين فين وكانت ثقافتهم ايه يا عم انت قاعد تشغل بالك بالحضارات دي والكلام ده هل ده هينبني عليها حاجه عندك؟ لا مفيش بس انا بس عشان ابقى وسط زمايلي كده ايه الواد اللي بيلبس النضاره المكعبه دي عارفينه خلاص واللي هو دايما شعره منكوش وبتاع ولازم يشعرك ان هو ايه لا مليان ومثقف وعنده خلفيه وبتاع فدايما يخضك عم يقول لك انت عارف الرومان يا عم عارف الرومان ايه بس دول كده كام تمانية تسعة قال لك وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك نسأل الله العفو والعافية قاعد تخدم حد لا أنت منتفع في دنيا ولا منتفع في آخر مسخر نفسك لمصالح غيرك فضلا بقى لمصالح ناس أصلا مؤذية وإنك تكون إيه شغال عند حد قاعد بيرتب لحاجات تفسد الناس زي اللي بيبقى مثلا إيه بيتعاون على الإثم والعدوان اسم على شرب واسم على توزيع مخدرات اسم مش عارف ايه على ظلم الناس يا بعت دينك لدنيا غيرك دينك بعته عشان دنيا غيرك عشان ايه هو ده يكون ايه في المشهد والصدارة وانت فين انا تاجرت الدين وفي ناس بيبيع عمره في مباح زي اللي مشغول ليل نهار بتحسين حياته عشان عيالي وعشان عيالي وعشان عيالي يا حبيبي ده ما يجيش على اخرتك يعني مثال مثلا اليومين دول بيحصل خلاص اخر دقيقتين بيحصل في المثال ده اللي هو ايه تلاقي بعض النساء على دخلة العشر نعمل ايه نعمل كحك العيد يا حاج العشر يا حاج العشر العشر الاخر يا حاج يقول لها بص والله كده وانا بحب البطفور اللي بيبقى ايه منقوش من فوق ده وهي قاعده برضه تنقش من فوق وخلاص وتقول له شوف كده يا حاج يقول لها احسن لا، ك- كملي بقى ويا عيني المسكينه قاعده وايه وبنات العيله حواليها ونرمي والميت تناول ونرميه تحط كل ده تعمل ايه؟ لا انا بضيع وقت نسأل الله العفو والعافية فقعد إيه؟ يضيع الوقت ده كله يا أخي اتقي الله والعزومات في رمضان ده أحيانا تشوف العزومة تقول الله أكبر ايه الجمال ده انت بقالك قد ايه بتعملي العزومه يقول لك والله العظيم اقسم بالله بقى لها اربع ايام بتعدها ما شاء الله عليك ضيعت اربع ليالي من مراتك وخمس ست الاف جنيه تضيع عشان تعمل العزومه والكلام ده كله العزومات في رمضان دي من الحاجات اللي لازم فيها وقفه خلاص لازم يبقى فيها وقفه وان كنت ولا بد خلاص قلب بوامه اعزم عزومه بسيطه كده سيدي بعد رمضان شوالك دي اعزم براحتك مش حبكت في الليالي دي والمسكينة ظهرها يضيع لمدة اسبوع كامل ويا ريته يعجبك الاكل قلت لها بصي ربنا يجزيك خير بس كان مملح كان مملح انت هيتملح في قبر التمليح نسأل الله العفو والعافية رقم عشرة يقول وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه حضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إنك خايف من فلان إنك مرعوب من هؤلاء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فده دايما خايف من الناس خايف من مديره في الشغل أصل هيقطع رزقي يا ابني هو رزقك بيد هؤلاء لا لازم أعمل الحاجة دي وأوافق عليها يا ابني ده غلط غلط شرعا وغلط قانونا وهيدمرك لا عشان إيه عشان أكل العيش أصل أنا خايف إن يعمل لي كذا فبيقول لك إن العشرة دول مدمرات تدمر عم عبودة قاعد ما شاء الله يكتب يكتب يكتب تقدر تقولهم عم عبودة ها قول لي العشرة قول لي العشرة قول سريعا قول اقرأ اعمل اللي نفسك فيه اليوم الليلة ليلتك ماشي يبقى علم لا يعمل به عمل ما فيهوش إخلاص ولا اقتداء الله عليك مال ما بينفقش فيه الله آه قلب فارغ من محبة الله آه بدن معطل شوف يا أخي الله أكبر آه وقت معطل جميل الايه الفكر اللي بيقول فيه ما لا ينفع اللي هو بيخاف من ايه ممن لا يملك له شيئا احسن 200 جنيه عم مربوطه شفتوا يا جماعه نعم ما انا هديله اهو شفت مربوطه دي بركه العلم اسال الله ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام جزاكم الله خيرا